شركة عربية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم إذا أردنا أن نشرب ماء نظيفا فلا بد من تطهير الإناء الوعاء اللي فيه الماء
ريح القلب من وجع الذنوب نحيل الجسم يشهق بالنحيب أضر بجسمه سهر الليالي فصار الجسم منه إذا كالقضيب كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صور فكيف يدخل حب الله ودينه والإيمان به قلبا مشحونا بالكلاب النابحة والصور الشاخصة شوية ملتزم كويس وشوية واقع في معاصي وكبائر وذنوب شوية ماشي كويس وشوية ما- لا في قيام ليل وضيع الفجر والدنيا بايظة اللي بيتعثر ده لأنه لم يخلص لأن الفؤاد إيه ثبات إلهي جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاة خفية تسمع إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاة خفية تسمع
الإيمان الراسخ الذي لا يتزعزع ولا يلين لا يهتز عند بريق السيوف ولا عند لمعان الذهب والفضة إليك لدى الإعسار واليسر
كيف أفزع حالك ماما؟ كيف حالك ماما؟ كيف حالك ماما؟ كيف حالك ماما؟ كيف حالك ماما؟ كيف حالك ماما؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخوتي في الله أنا أحبكم في الله أيها الإخوة في قضية أصول الفقه الدعوي نحن متوقفون منذ اللقاء الماضي في نضج الشباب لابد أن تنطلقوا يا شباب من على راسخة قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هيأتي معنا من أصول الفقه الدعوي الانسياب الموزون وليد المركز الثابت كما يقول أهل الهندسة الانسياب الموزون وليد المركز الثابت حين قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم ثم تفيد الترتيب مع التراخي يعني لازم يستوي الأول في آمنت بالله ثم استقم ثم استقم لذلك يا شباب الانطلاق محتاج أسس وأصول محتاج أسس وإيه وأصول أساس الإيمان القلب الذكي وأساس الإخلاص الفؤاد النقي وأساس العزيمة الشعور القوي وأساس العمل الإرادة الفتية مش هتيجي الفتي وأساس التضحية العقيدة الراسخة دي أسس عشان ننطلق فأساس الإيمان قلب ذكي النفس الزاكية عشان كده من أهم مهمات الرسل يزكيهم يزكيهم لو لم يزكو القلب أبدا ما نقدرش نطلع إيمان نضيف يا جماعة إذا أردنا أن نشرب ماء نظيفا فلا بد من تطهير الإناء الوعاء اللي فيه الماء فكذلك القلب وعاء الإيمان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله آنية في أرضه وآنية الله في أرضه قلوب عباده الصالحين وإن أحبها إليه ركها وأصفاها اللهم ارزقنا هذه القلوب يبقى القلوب دي ايه آنية القلوب دي ايه آنية الآنية دي لازم تبقى طاهرة دايما نقول إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة فكيف يدخل حب الله ودينه والإيمان به قلبا مشحونا بالكلاب النابحة والصور الشاخصة ازاي ازاي وقلبه دنيا كلب دنيا كلب واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب هي دي لما بقت شهوته دنيا كلب ازاي يبقى القلب كده فالشاهد ان اساس الايمان بقى ها قلب عندك قلب اه طاهر اساس الايمان القلب الزكي واساس الاخلاص الفؤاد النقي هتلاقوا في ركن القلوب موجود عندكم في ركن القلوب طاعات القلوب وتلاقي تقسيمة القلب صدر قلب فؤاد لب والفؤاد محل التثبيت كذلك ليثبت به فؤادك لما خافت ام موسى عليها السلام ربنا قال واصبح فؤاد ام موسى فارغا فالفؤاد ده محل اليقين فاساس الاخلاص منين من الفؤاد مش من الصدر الصدر ده محل العلم القلب ده محل التقليب الفؤاد الاخلاص يطلع من ثبات من يقين يطلع اخلاص عشان كده ابن الجوزي يقول ايه وانما يتعثر من لم يخلص وانما يمتنع الاخلاص ممن لا يراد يتعثر اللي تلاقيه كل يوم بيقوم ويقع يقوم ويقع شوية ملتزم كويس وشوية واقع في معاصي وكبائر وذنوب شوية ماشي كويس وشوية ما لا في قيام ليل وضيع الفجر والدنيا بايظة شوية اللي بيتعثر ده لأنه لم يخلص لأن الفؤاد إيه ثبات إنما يتعثر من لم يخلص وإنما يمتنع الإخلاص ما يقدرش يخلص مين ممن لا يراد اللي مش عايزه بقى الملك في ستين داهية غرف داهية مش عايزه اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم لا تحرمنا فضلك عافيتك هي أوسع لنا فلا تعاقبنا بذنوبنا الفؤاد النقي نقاوة نقاوة الفؤاد وأساس العزيمة الشعور القوي سبحان الله العظيم اظن عملوا تجربة في حاجة ما مش متذكر ايه الحيوانين اللي عملوا لهم تجربة حيوان وطفله الصغير فطفله تعرض عرضوا طفله لخطر معين ففوجئوا ان الام اجتاحت المخاطر اللي بينها احيانا هم بيقولوا كده ان ممكن تكون الام ضعيفه جدا لو قلت لها افتحي الباب ده تعمل الاكره كده وتقول لك مش قادره افتح ولو حست ابنها بيعيط ومش عارفه تفتح الاكره تعمل ايه تكسر الاكره مش تفتح الاكره تكسرها جت منين الهزيمه دي الشعور احساس الشعور الشعور يجعل الانسان يقتحم الاهوال الشعور القوي اساس العزيمه الشعور القوي للاسف الشديد ان الامه بتتسم في هذه الايام بالبرود للاسف معلش سامحوني والبرود ده جه منين كثره المساس تفقد الاحساس مثلا انا لما ما بشوفش التلفزيون خالص نهائي فلو قدر مرة وشفت او وروني قناة من القنوات الاخبارية المتخصصة لموضوع الاخبار والحاجات المتنافسة اليومين دول الواحد يتجنن يتجنن يحصل له جنان في دماغه من القناة دي الرديئة دي اللي في بعض الناس بيحبها ومنبهر بها وانا بحذرهم منها اصابع مش لطيفة كثرة رؤية الأخبار دي كثرة رؤية الأخبار يشوف مسلم بيتعذب ويشوف جندي إسرائيلي بيجر واحد راجل كبير مش عارف ايه وواحدة مش عارف بيحصل فيها ايه رؤية الحاجات دي كثرة رؤيتها خلت بقت رؤيتها تحركش عنده مشاعر فلذلك انعدام الإحساس هو اللي خلى برضو الأمة راضية بالمهانة اللي هي عايشة فيها وأساس العمل الإرادة الفتية أساس العمل الإرادة الإرادة لازم يبقى الإنسان عنده إرادة وبإذن الله تعالى لعلكم تجدون قريبا محاضرة أو مقالة عن تقوية الإرادة للأسف الشديد إن الإرادة النهاردة ضايعة ولذلك هتلاقوا في في منزلة الاعتصام الدرجة الثالثة صون الإرادة صون الإرادة اتكلمنا فيها كتير عن موضوع الإرادة فلازم الإرادة الفتية اللي هي عكسها الوهن لابد إرادة فيها القوة وأساس التضحية العقيدة الراسخة هذه الصفات يا شباب كلها لا تجتمع أعظم ما تجتمع إلا في الشباب ولا تختص فيما تختص إلا في الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى إذا كانت هذه هي أسسكم يا شباب استطعتم أن تنهضوا بهذه المسؤولية الدعوة إلى الله كيف ننضج أسسنا ده الأساس النضج قلنا نمرة واحد عبد ورب اثنين مثل الأعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثلاثة أن يتحلى بالإيمان الراسخ الذي لا يتزعزع ولا يليه إننا نريد إيمانا قويا راسخا إيمان قوي راسخ لا يتزعزع ولا يلين لا يهتز قلب المؤمن لا للمعان السيوف ولا لبريق الذهب والفضة أنا بقول مأساة شبابنا إنهم مع أول فتنة سراء أو ضراء بيضيعوا سبحان الله دايما في مقام الفتنة ده خصوصا فتنة الضراء الحبس والضرب وبيحضرني على رسول الإمام أحمد بن حنبل والكلام ده انا قلته كتير انهم لما علقوه وجلدوه ضربوه الراجل اللي ضربه كان اسمه ابو مش عارف ايه بيقول ضربت احمد سبعة عشر صوتا لو ضربها جبل لانهد فلما ضربته الصوت الاول قال بسم الله الصوت الثاني قال الله اكبر الصوت الثالث قال لا حول ولا قوة إلا بالله الصوت الرابع قال القرآن كلام الله غير مخلوق قال ثم أغمي عليه فلم يشعر بشيء بعده مصطفى صادق الرفعي بيقول ايه يقولوا انما كان يقع الضرب على جسد احمد ولا يمس قلبه فقد كان يلبس جسده على قلبه كالثوب على الجسد فيقع الضرب على الثوب ولا يحس به الجسم يبقى هي المشكلة المأساة ان الضرب يوصل فين على قلبك انك تتضرب على قلبك عارف بيقولوا مضروب على قلبه ليه هي دي بمزحة لو واحد تاني ضربوه الصوت الاولاني اي التاني يا خرابي التالت آه، نزلوني هقول الامام احمد في الرابع قال ايه هو اللي انا بقوله اللي انا بقوله انا عليه اضرب القرآن كلام الله غير مخلوق لان الضرب كان فين على الجلبية مش على قلبه على الجسد لذلك دايما اقول هو هيعمل ايه هو لا يملك قلبك ولا ايمانك ولا يقدر يوصل لدول فلذلك خايف من ايه مرعوب من ايه قلقان من ايه ايه اللي مخوفك ده انت وهو في ايد ربك ربك انت سبحانه وتعالى فنمرة واحد الايمان الراسخ الذي لا يتزعزع ولا يلين لا يهتز عند بريق السيوف ولا عند لمعان الذهب والفضة هي ديك مصيبة الفلوس ومأساة المال ومشكلة النسوان الإيمان الضعيف لما ترد عليه الفتن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف القلب الناجي من الفتنة بوصفين اثنين حديث مشهور تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا في آخر الحديث حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مربادا كالكوز مزخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء بالجزمة درميه قلب مفتون قلب التاني اللي مش مفتون وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماء والأرض قلب أبيض إيه كالصفا هم وصفين الوصف الاولاني ابيض اثنين كالصفا ابيض يعني منور وكالصفا يعني جامد زي الحديد كالصخر ده القلب الناجي من الفتنه يبقى قلبه جامد ومنور هم دول الوصفين فينجو من الفتنه القلب المفتون قلب ضعيف واحد اتكلمه يتهز قلبه واحنا قلنا ان هزة قلبك لما تشوف واحدة عريانة اشد من الزنا رجفة قلبك لما واحدة تكلمك اشد من الزنا اشد من الزنا والقلب يهوى ويتمنى هو ده زنا القلب اما اذا القلب اتهز هزت عشق ينسي الله بقى شرك تعلق ينسي الله بقى اكبر بقى من الزنا هي دي المأساة الحقيقية هي دي المصيبة الكبيرة فلذلك بنقول كده عايزين الإيمان الراسخ الذي لا يتزعزع ولا يلين الذي هو لا يهتز عند لمعان السيوف ولا عند بريق الذهب والفضة النهارده يبقى ماشي غلبان وعلى قد حاله ساعة الفلوس ما تجري في ايديه ينسى ربنا سافر سفريتين ينسى ربنا بقى عنده 10 15 20 واحد شغالين ينسى ربنا واحنا قلنا دي المأساة اللي اكبر من كل المعاصي ان يحب ان يأمر فيطاع ويحتاج إليه ويذل له فإن في هذه مضاهاة للربوبية أكبر من كل المعاصي يبقى عايزين الإيمان اللي ما يتهزش وده معنى كلمة الراسخ وعشان كده قلنا في الربانية في آخر نمرة عشرة الرسوخ طريق الشموخ عشان أعمل كده لازم أبقى راسخ وإلا هعمل كده آه هتهز كانت أول حاجة عبد ورب اتنين أستاذ وقائد ثلاثة إيمان راسخ أربعة الإخلاص الصادق الذي لا يعرف المصانعة ولا المراءة الإخلاص الإيه الصادق وفي إخلاص كذاب يا عم الشيخ آه قال له إيه شر الرياء ترك الرياء لأجل الرياء إن شر الرياء ترك الرياء لأجل الرياء أن يترك الرياء رياء أن يخلص رياء يخلص ليقال مخلص شيء عجيب جدا الامر ده لذلك احنا عايزين يا شباب اخلاص صادق لا يعرف المصانع آه آه آه في زمن النفاق وإن ما عادش يرضى إلا عن المنافقين توجعت في محاضرتين زمان لهم اسمهم سبيل المؤمنين لا ده دول في أول التفسير موجودين عندكم في أول التفسير أول حلقة في التفسير إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إيه بين يدي الساعة سنون خداعة يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويتكلم فيها الرويبضة قيل ومن الرويبضة يا رسول الله قال لامرؤ التافه يتكلم في أمر العام قلت الخمس صفات دول أو الخمس علامات دول على الوجع أن يصدق الكاذب ويكذب الصادق فاستمرأ الناس الكذب أدم بيصدق الكاذب ها خليني كذاب يؤتمن فيها الخائن ويخون الأمين لا أخونا أحسن هكذا صار منطق الناس ويتكلم فيها الرويبضة الامرؤ التافه التافهين هم اللي تصدروا دلوقتي واشتهروا ويتكلموا فكل واحد تبنى قضية التفاهة ضحك والتهريج والهزار والطبطبة والنفاق زدنا إيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنين الخداع المخلص لا يعرف المصانعة فين يا جماعة أصولنا الاجتماعية اللي يقول للأعور أعور في عينه ما بقتش تتقال ولو اتقالت يتقال عليه لا ده مش ذوق ده مش دي مش طريقة سبحان الله العظيم أنا قلت كتير يا جماعة في الدعوة إحنا مش محتاجين نجامل حد ولا نصانع حد إحنا نقول الحق واللي يرضيه الحق أهلا وسهلا واللي ما يرضيش الحق ما نقدرش نعمل له حاجة لكن عشان نرضي الناس يبقى ده الغلط الناس مش حافظين النهارده الا الدين يسر ومن اما بالناس فليخفف فان فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجه واحنا ما عندناش استعداد نمشي على هو الناس الناس النهارده عايزه الكلام اللي يجي على هواها يجي على مزاجهم حتى سلك الملتزمين السنيه الملتحين دول اللي بلحى ودقون دولك برضو عايزين من الدين اللي يجي على مزاجهم وعلى هواهم بينقوا بينقوا من الدين اللي يمشي معاهم الشاهد ايه احنا محتاجين الداعية المخلص الذي لا يعرف المصانع ما يعرفش يبقى بوشين ما يعرفش يبقى بكلامين كتير يا جماعة والله بتجيني اسئلة في التليفون السلام عليكم يا الشيخ مش عارف ايه الحكم في كذا اقول له حرام يقول لي هو ده اخر كلام يعني من الاخر يا ابني احنا ما عندناش اول واخر هو كلام واحد مش عارف قلت لكم القصة اللطيفة دي كنت بحج مع مجموعة من الناس الأغنياء وبعدين آه، واحد استلطفنا واستظرفنا فبدأ بينا وبينه علاقة حب المهم في ليلة السفر اتصل بيا في الغرفة شيخ محمد ازيك يا حبيبي عامل ايه معلش انا زوجتي تعبانة شوية ومش هتقدر تطوف طواف الوداع نعمل ايه قلت له لا اجر لها كرسي وزقها من فوق من الدور الثالث قال له وانا قادر اطوف من الدور الثالث اجر لها واحد يزقها من الدور الثالث قال لي انا متصل بيك عشان تقول لي اجر لها كرسي ما هو اجر لها كرسي ما انا عارفها قلت له متصل بيا ليه مش انت حبيبي تقول لا النمره غلط مش انا مش انا لا مش انا مش تبعي دي عشان الحبايب اقول له ايه ما غلطتهمش ما عليهاش طواف وداع انا اصحاب انا ما كنتش اتصور ان في فكر كده اتاري موجود اتاري في ناس كده اريد ان اقف هذه الحلقه وقفه لاتساءل كيف حالك مع الله نعم بعد ان تكلمنا عن الاخلاص هل حققته خمس حلقات او ست في قضيه الاخلاص في الدعوه بالذات لانها قضيه خطيره جدا هل حققت الاخلاص هل بدات في تطوير دعوتك وتحسينها هل انضبط فكرك في قضيه العمل لدين الله نعم بقي معنا الكثير ولم نطرح الا النزر اليسير انها قطره ولكن ماذا صنعت هذه القطره هذه هي الوقفه المهمه ايها الاخوه ركن الاخلاص الذي ذكرناه الركن الاول من اركان هذه الدعوه لا بد من مراجعته فقد عز الاخلاص في هذا الزمان واصبح التكالب على حطام الدنيا او على نيل الشرف والجاه فيها هو الباعث لكثير من الناس على ما يقولون او يكتبون ان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون فاين هؤلاء من قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه الحرص على المال يفسد الدين والحرص على الشرف الجاه المنصب المركز الشهرة الوجاهة بين الناس المركز الاجتماعي الحرص على هذا المركز على الجاه يفسد الدين أين دينك وأنت حريص على مدح الناس لك الا فليتق الله هؤلاء وليعلموا انه ما من عبد يخطب خطبه الا والله سائله عنها يوم القيامه ماذا اراد بها جلس الامام مالك رحمه الله يوما في مجلسه في المدينه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نكس راسه ساعه وكان مالك إذا تحدث كأن على رؤوس الناس الطير ثم رفع رأسه وانهمرت دموعه قيل ما لك قال أتحسبون أن عيني تقر بكلامي كيف وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة أريد أن أحدث من تقر عينيه بكلامه كيف تقر عينيك بكلامك اريد ان احدث من منع فحزن علام حزنك مما المك الم تقرا ادركت ثلاثين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما من احد منهم يسال مساله الا ود ان اخاه قد كفاه وما حدث بحديث الا ود ان اخاه قد كفاه هذا هو الاخلاص ان تود لو ان كفيت الإمام الشافعي يقول وددت لو أن الناس تعلموا هذا العلم يقصد كتبه ولم ينسب إلي منه حرفا واحدا الإمام مالك مرة أخرى الإمام مالك رضي الله عنه بعد أن صنف كتاب الموطأ قيل له إن الناس قد أكثروا من الكتابة في ذلك إن الناس قد أكثروا من الكتابة في ذلك فقال أروني ماذا كتبوا وروني كتبوا إيه وأمسك الكتب ثم دفعها إليهم ثم دفعها إليهم وقال اعلموا أن الله لا يرفع من هذا إلا ما قصد به وجهه وحده يقول الراوي فكأنما ألقيت هذه الكتب في الآبار فلم يسمع بها بعد هذه المقالة الإمام مالك ألف كتاب الموطأ والإمام مالك أحسن مني في إيه ما ألف أنا كمان كله هيألف ألفه فلما شافها مسك الكتب سبحان الله العظيم حاسة شاف إن الكتب دي مش لله قال لهم الكلام ده اعلموا أن الله لا يرفع من هذا إلا ما قصد به وجهه وحده سبحان الله العظيم وأنا أدرس كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب فوجئت في المقدمة إن أصل الأربعين النووية للإمام النووي كتاب لابن الصلاح ابن الصلاح كان ألف كتاب لا نسيت اسمه ايه جمع فيه 33 حديث اللي هي الجوامع اللي هي تجمع الدين تلاقي الامام احمد قال ان هذا الدين يقوم على ثلاثة احاديث حديث انما الاعمال بالنيات وحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وحديث الحلال بين والحرام بين حديث النعمان بن بشير ابو داود صاحب السنن قال يجتمع الدين في اربعة احاديث فابن الصلاح جمع 33 حديث هي الدين كله يظن أن الدين يجتمع فيزيد 33 حديثا فجاء الإمام النووي وأخذ ال 33 حديث وساد عليها سمعة وسماها إيه؟ الأربعين نسي ابن الصلاح وكل الناس ألفت الأربعين يعني اوعى تفكر إن الإمام النووي بس هو اللي ألف الأربعين كثير من العلماء تجد لهم أربعين ولكن المشهور والمعروف عند الناس الأربعين ليه سبحان الله العظيم بركات بقى ورزق بركات ورزق آلاف بل أكثر من شرحوا صحيح مسلم ويشتهر شرح الإمام النووي على صحيح مسلم أشهر شرح شيء عجيب الإخلاص يا جماعة اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله الإخلاص هذا هو الركن الأول بتتكلم ليه بتكتب ليه في يوم كان بيصلي بينا إمام أحد الناس في تراويح رمضان والتهجد فقال نظيف فقلنا له بس استريح انت والضيف يصلي النهارده زايد ايه ده هي لعبه عدوني قوموني يا نهار ابيض تزعل الاخلاص أن يكون التكليف بالعمل مثل الإعفاء من العمل الاثنين سوا زي بعض بالظبط ليه قلت لهم كده والله تشتغل ولا ما تشتغلش اما زي كفتين الميزان تشيل من دي تحط في دي هي هي اذا كنت تحتسب الاجر عند الله يبقى اشتغلت خدت اجر ما اشتغلتش خدت اجرك طب انت عايز ايه غير الاجر ما انت لو بتشتغل بقى لغير الاجر تزعل لو ما اشتغلتش صح ولا لا يبقى اللي يزعل لو ما اشتغلش يبقى ايه مش مخلص دي النقطة الأولانية اقف مع نفسك وقفة بقى عشان نحقق الإخلاص ما نبقاش احنا كده دي اسمها مدرسة الربانية مدرسة الربانية مدرسة حقق الإخلاص اثنين الصواب الركن الثاني اسمه الصواب او البصيره او الحكمه او المنهج او متابعه السنه لانه لا يعبد الله الا بما شرع سبحانه وتعالى وحول هذا الركن يدور الموضوع كله أصول الفقه الدعوي قال سبحانه وتعالى آمرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال هذه سبيلي قل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل بالأمر هذه سبيلي ونسبة السبيل إلى نفسه صلى الله عليه وآله وسلم كأنها ملكه بتاعتي أنا يا جماعة الإحساس والشعور بأن الطريق دي طريقك عشان كده تبذل من أجلها روحك لأنها طريقك عشان كده تبذل مهجتك في سبيل تصحيحها والحفاظ عليها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين لكي تمضي الدعوة إلى الله على بصيرة على منهج الصواب ويتحقق فيها مقتضى الحكمة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لابد لها من سمات وملامح لابد لها من سمات وملامح أيها الإخوة لذلك بدأنا قلنا لابد أن يعرف الدعاة ماذا يريدون وأن يعرفوا كيف يصلوا إلى ما يريدون ما هي الأهداف المقصودة وما هي الوسائل المتاحة المشروعة وكيف يمكن تطويع هذه الوسائل لتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من هذه الأهداف كما يجب أن تكون هذه الأهداف معلنة واضحة وأن تقوم الأدلة على هذه الأهداف من قواطع الشريعة التي لا خيار للناس في الطاعة لها والوقوف عندها وأن يشيع العلم بين العامة والخاصة بهذه الأهداف لتقطع السبل على الذين يشوهون صورة الدعاء وصورة العمل للدين يتهمون بالتآمر يتهمون بالغلو يتهمون برغبتهم في مناصب أو كراسي لكي لا يقتطع الدعاة دون هذه الأهداف في منعطفات الطريق بأمور جزئية فلذلك واضح جدا ماذا تريدون أن يعبد الناس الله رب العالمين وحده لا شريك له ثم ماذا لا شيء بعد هذا والكلام ده مش بقوله النهاردة يا جماعة الكلام ده بنقوله 30 سنة ومش أنا اللي بقوله من قبل كده وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله هي دي التهمة الوحيدة هو ده الهدف الوحيد هو دي الغاية الوحيدة تعبيد الناس لرب الناس إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام سيبك من الكلام ده كله من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله يبقى احنا عايزين ايه أن يعبد الناس الله وإيه كمان بس عشان الهدف ده نوصل له لازم نبقى فاهمين حاجات الحاجة الأولانية نبقى فاهمين الواقع اللي بتاعنا شكله إيه وقضينا حلقتين تقريبا في توصيف الواقع وكيفية علاج هذا الواقع الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة كلام ابن القيم في زاد المعاد نمرة اتنين أن ينضج الشباب لازم الشاب قبل ما يتحرك ينضج إيمانيا وينضج فكريا ولما أقول ينضج يا شباب مش بمزاجه ولا على هواه ولا برأيه لا قلنا ان النضج ده يحتاج رسوخ في العقيده الايمان الراسخ الذي لا يتزعزع ولا يلي قلنا الايمان الذي لا يهتز حين يرى بارقه السيوف او لمعان الذهب والفضه هو ده ان التهديدات لا تردعه والفتن لا تخدعه هو ده الراجل الناضج يبقى النضج مش انه يقعد يقول لك انا بقالي 30 سنه في الدعوه لا وانما انه يبقى فاهم لا يرهبه لمعان السيوف فوق رقبته وفوق راسه ولا يفتنه لمعان الذهب والفضه ودي اللي وقفنا عليها المره اللي فاتت الاخلاص الصادق الذي لا يعرف المصانعه ولا المراءه شفت احنا ماشيين في الاتجاهين ازاي لا يعرف المصانعة فيش مجاملة في دين الله قال سبحانه وتعالى ودوا لو تدهن فيدهنون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولا دين مفاصلة الدين مش لعبة وحكينا القصة الطريفة اللي ضحكنا وختمنا بيها في آخر المرة اللي فاتت إن بعض الناس بيفكر إن الدعاء دول لعبة يلعب بيه وتروى القصص والناس تضحك نكت انه قال له الكلب شخ على حيط يا عم الشيخ على الحيطه قال له لازم تتهد وتتبني سبع مرات قال له دي الحيطه اللي بيني وبينك قال له قليل من الماء يطهرها ماخوذه الفكره دي عن اهل الدين لا لا لا لا لا احنا مش كده خالص مش احنا الدعوه الى الله مش كده تماما لو الحكم الشرعي تتهد وتتبني سبع مرات الكلام ده غلط من اوله من اصله يعني يبقى الحكم الشرعي ده مش هيتغير ابدا سواء كان على رقبة السلطان او على اصغر عبد في الامة قال صلى الله عليه وسلم انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والله لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده ده كلام نهائي ده الإخلاص لا يعرف المصانعة إخلاص في الدعوة ما يعرفش اللف والدوران ولا الطبطبة في غير موضعها أقصد ولا مداعبة عواطف الناس ولا موافقة أهواء الناس ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ما ينفعش ان احنا نتابع أهواء الناس إخلاص لا يقبل المصانعة ولا المراءة يبقى لا أصانع بدعوتي ولا أرائي لا أرائي أحدا يبقى أنا زي ما أقول كده شغال لله مش للناس مش للناس العزيمة المتينة التي لا تعرف الخوف ولا الوجل يا جماعة أنا قلت لكم في الأسس أن أساس الإيمان القلب الذكي وأساس الإخلاص الفؤاد النقي وأساس العزيمة الشعور القوي فلذلك لما نيجي هنا بقى نقول العزيمة متينة هذه العزيمة المتينة تيجي منين؟ من الشعور هيجي معانا في اصول الفقه الدعوي ان شاء الله باذن الله تعالى الجانب العاطفي في الدعوه هناخد دليله من حديث غلام غلام اصحاب الاخدود لما الراهب قال له اي بني انت اليوم افضل مني وانك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل علي الاربع كلمات دول اربع اصول من اصول الدعوه اي بني الجانب العاطفي في الدعوة أنت اليوم أفضل مني التجرد التام وإنك ستبتلى الخبرة في الدعوة فإن ابتليت فلا تدل علي الأخذ بمبادئ السلامة بالأسباب دي أربع أصول من أصول الدعوة مش وقته ده دلوقتي بنشرحها لا ده انا بقول لك بس ان اولها اي بني يا ابني الجانب العاطفي في الدعوه مهم جدا هيجي في وقتها لكن اقصد ايه الشعور مطلوب ان الداعيه يبقى حاسس بالناس حاسس بالواقع عايشه الشعور ده يديله عزيمه يديله قوه ليه لانه حاسس ايديه مش في الميه ايديه مع الناس وقلبه مع الناس في الواقع الشعور ده بيدي احساس بالمسؤوليه احساس بالمسؤوليه لوحده مجرد الاحساس بتحمل المسؤوليه يعين على العمل ويقوي العزيمه قلت لكم قبل كده ان لو امراه ابنها بيصرخ جوه الاوضه ومش عارفه تعمل ايه ومفيش حد معاها تفاجئ هي انها كسرت الاكل ازاي المراه الضعيفه دي عملت كده جابت القوه منين الشعور القوي الشعور القوي تحمل المسؤوليه يدفع الى العزيمه المتينه ان اخطر ما تعانيه الدعوه الضعف والخور نشكو الى الله جلد الفاجر وعجز الثقه سبحان الله العظيم بيذكر احد الناس في كتب اظن مصطفى امين او حد حد من الناس اللي بيكتبوا دول بيقول ان دخل معاه مجموعه من الشيوعيين السجن الشيوعيين يضرب ويعلق ويتأذي و و و وهو صامد كالجبل سبحان الله العظيم لما اشوف بقى واحد عشان باطل يتحمل كل ده واهل الحق لا يتحمل شيء العزيمه لذلك احفظها عني وخذها مني ولا تنسها عمرك إن لم يكن لنا مية وخمسة في المية من عزمهم ومية وخمسة في المية من صبرهم فلن ننتصر عليهم لازم أما هم يسهرون الليل والنهار يحيكون ويدبرون ويصبرون ونحن نايمين ويا رب لا السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة قولة عمر المشهورة خذ بالأسباب إخوتي في الله أنا أحبكم في الله العزيمة المتينة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله